السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آه إن شاء الله ده تسجيل عن باب جديد وهو حكم لام ال ولام الفعل نجد ان في تحفة الأطفال احنا عندنا آه، ال- اللامات داخل القرآن الكريم خمسة أنواع خمسة أنواع لام ال لام آه، الفعل لام الحرف لام الاسم ولام الأمر خمسة أنواع ولكن في منظومة تحفة, تحفة الأطفال الناظم هنا اختص في التحفة بل- ب- بنوعين فقط من اللامات وهي لا لام ال ولام الفعل لام ال ولام الفعل لكن احنا إن شاء الله آه، هندرس جميع اللامات طيب آه كمان عايزه اقول لك وانتي بتذاكري اللامات لازم تطلعي من كل نوع من اللام اسمه وحكمه تعرفي ازاي يعني تعرفي ازاي تتعرفي عليه داخل المصحف سواء لام ال- آل التعريف لام الاسم لام الفعل لام الامر تعرفي حكمها ايه اظهار ولا ادغام دي لازم قوي ما تقوليش مثلا اسمها كده وما تقوليش حكمها ففي البداية كده لازم تعرفي بالايه تطلعي بالثلاث حاجات دول تعرفي الأول ايه هي نوعها وازاي هتعرف عليها تاني حاجة اسمها وحكمها طب نشوف آه، الناظم قال ايه في هذا الباب اللي هي حكم لام ال ولام الفعل للام الحلان قبل الأحرف للام الحلان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه عقيمه ثانيهما إضغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي طب ثم صل رحما رحما سكن ال... في في بالحاء بس سكن الحاء بكسر الحاء في قراءة بكسر الحاء رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقة في نحو قل نعم وقلنا والتقى من في نحو قل نعم وقلنا والتقى أ- آه، ان شاء الله لازم تسمعي الابيات كتير آه، و- وما تغلطيش في التشكيل ما تغلطيش في التشكيل يعني مثلا عندك العين ساكنة في الشطر الت... ال- ال- البيت التاني قبل قبل أربع مع عشرة ما تقوليش مع هي مع عشرة كمان عندك آه، خذ علمه علمه ما تقوليش علمه علمه عندك أيضا ورمزها ورمزها كلمة رحما رحما آه عندك في كا في آه في أربعي في أربعي هنا جيت هنا برضك عشان تبقى مع فعي ها يعني ماشية مع الشطر مع ال- القافية يعني وعشرة أيضا ورمزها فعي يبقى نخلي بالنا من ال يعني الحفظ كويس مع التشكيل ما نغلطش في التشكيل في المتن طيب آه، المتن ال- ال- المتن سهل وشرحه هيبان اثناء شرح ايه نوع نوع من انواع آه، اللام اول حاجه هنتكلم عليها وهي لام ال لام ال اللي هي لام التعريف لام ال التعريف يبقى هنا دلوقتي هنتكلم على لام لام ال وهي دايما بتكون ساكنه ومسبوقه مسبوقه بهمزه وصل مفتوحه في الابتداء دايما كده هي ساكنه وقبلها همزه وصل ايه مفتوحه مفيش شكل تاني ايه الاشكال اللي ممكن هنعرفها او نشوفها هنشوفها مع بعض طيب ايه كمان فيها ان الكلمه تستقيم من غيرها لو انا شلتها لام التعريف دي اللي هي لام ال انا بشيلها خلاص يبقى انا عادي الكلمه هتستقيم من غيرها بدونها يبقى الكلمه تستقيم بدونها يعني لو انا قلت مثلا السماء تعالي شيلي آه، آه، الال او لام التعريف هتبقى سماء الارض هتعالي شيلي الال هتبقى ارض خلاص يبقى الكلمه تستقيم عادي بدونها آه، وفي كمان كلمات آه، هي ز- زائدة زائدة ولكن الكلمة ما ينفعش آه، أشيلها أشيلها يعني أفكها زي مثلا الذي الذي التي الذين يعني هي زائدة بس أنا ما أقدرش أفكها في الإيه في الكلمة ما أعرفش أفصلها خلاص هي يبقى أنا دلوقتي لما أجي أقولك إنها لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة إذا أنا أفهم كده على طول إن خرجت اللام الساكنة الأصلية اللي موجودة في بنية الكلمة يعني أي لام ساكنة أصلية موجودة في بنية الكلمة ومسبوقة بهمزة قطع أبدا أبدا ما تكونش هي لام قال التعريف تبقى حاجة تانية زي لما أقول مثلا ألسنتكم ألسنتكم دي لام ساكنة قبلها همزة قطع قبلها همزة قطع مش همزة وصل لكن أنا ينفع أشيل اللام الساكنة دي من الكلمة يعني مثلا أشيل اللام وأقول آه، سنتكم ضاعت الكلمة يبقى دي مش هي دي لام قال التعريف مثلا أقول إيه ألوانكم أو ألفافا الكلمات دي أو اللام هنا اسمها لام اسم تاني هناخدوه بعد كده وهي لام الاسم هي لام الاسم او انها مثلا تبقى آه، في في نوع اخر من انواع اللامات زي ايه الهاكم آه الزمهم كلمه الهاكم الهاكم هي لام ساكنه قبلها همزه قطع م- مفتوحه ما تفكريش ان انت اول ما هتحسي بالصوت الاداء ال بادئه بال يبقى دي لام الال ال التعريف لا ليها شروط اول حاجه انها تكون مسبوقه بهمزه وصل مفتوحه في الابتداء تاني حاجه ان هي طبعا هتكون ساكنه وما ت... و... و... و... يعني لو انا شلتها من الكلمه لا تتغير الكلمه يعني امكانيه استقامه الكلمه بدونها امكانيه استقامه الكلمه بدونها يبقى دي اول حاجه تعرفيها انك تعرفي تميزي ما بين آه ال التعريف واي ال جايه تانية ما تجيش بقى في لام الاسم بتبقى مسبوقه بهمزه قطع خلي بالك احنا بنقول وصل وصل لما الاسم بتبقى مسبوقة بهمزة قطع فما تفكرهاش هي آلة تعريف أو لام فعل أحيانا تأتي آه، في بداية الكلمة وتكون مسبوقة بهمزة قطع تظني إنها لام إيه التعريف طيب هي ب... ب... كمان إيه اللي في الحروف ال دي هي بيجي بعدها 28 حرف من حروف الهجاء يعني بيجي قبلها جميع الحروف ما عدا حرف المد واللين حرفي المد واللين يعني كل الحروف موجودة ما عدا ايه حروف المد واللين خلاص يا بنات يبقى كل الحروف اللي عندنا 28 حرف بيأتوا ورا هذه الايه اللام طيب عايزة اقولك كمان ان في آه الال دي زي ما قلتلك بتبقى مدغمة رسما ولفظا مينفعش افكها يعني الكلمة مش هتستقيم لو فكتها اللي هي ال اسمها ال اللازمة ال الايه اللازمة التي لا يمكن استقامة الكلمة بدونها يبقى احنا عندنا حاجة كده في المصحف زي زي ما قلت لك الذي التي اللذان الذين كل دولت انا ما اقدرش افكها دي اسمها ال اللازمة التي لا يمكن استقامة الكلمة بدونها طب ال اللازمة دي عندنا حالة إدغام وحالة إظهار حالة الإدغام اللي أنا قلتلك عليها دي اللي هي الذي التي اللام هنا حتى هتجدي إن همزة وصل وبعدها اللام وبعد ال- اللام في الحرف اللي بعدها إيه هتلاقي اللام هنا مشددة هتلاقي اللام هنا إيه الذي التي الذين الذي شايفة اللام هنا مشددة تمام طيب هتيجي بعد كده حال الإظهار حال الإظهار اللي هي إيه- إذا أتى بعدها همزة قطع إذا أتى بعدها خلاص بعدها مش قبلها خلي بالك يعني حيث وقعت في القرآن ما ينفعش أفكها يعني مثلا إيه آه قالوا الآن جئت بالحق كلمة الآن الآن آه قالوا الآن جئت بالحق موجودة في سورة البقرة آه قالت امرأة العزيز العزيز الآن يعني هنا الآن ت- ت- تجدي بعدها الال دي جه بعدها همزة قطع وقلت لك ليس قبلها ليه ليس قبلها لأن لو جت قبلها همزة هتبقى همزة قطع هتبقى همزة استفهام وساعتها لما يجي قبلها همزة استفا- استفهام هيبقى من باب المد اللازم الكلمي المخفف وهيبقى عندنا الآن مش هي دي المقصودة اللي موجودة في سورة يونس مش هي دي لا ما تكونش قبلها همزة ايه استفهام ما تجيش قبلها همزة استفهام يبقى في حالة الإظهار إذا أتى بعدها همزة قطع زي كلمة الآن حيث وقعت في القرآن من غير مد- بدون ما يأتي قبلها همزة استفهام ليه؟ لأن كلمة الآن دي في المصحف في واحدة شبهها قوي في الرسم بس قبلها همزة استفهام اللي هي ايه الآن اللي في سورة يونس الموضعين موجودين في سورة يونس خلاص فدي هتبقى من باب المد اللازم الكلمي المخفف فهنا المقصود اللي هي هيأتي بعدها بعدها وليس قبلها اللي هي الآن اللي هي ايه آه جاي بعدها همزة قطع وليس قبلها همزة استفهام طيب ايه كمان في الإظهار عندنا آه، أسماء في القرآن زي آه، اليسع وإلياس آه، كمان هنا اللام هنا مظهرة مظهرة ومش بفكها ما ينفعش أفكها يبقى أنا هنا بتكلم على حالة ايه لما يجي بعدها ال- ال- ال- الحروف الهجاء بس أنا معرفش أفكها يعني اللي هي اللي اسمها ال اللازمة يبقى أنا دلوقتي الال اللازمة لا يمكن الاستقامة بدونها قلتلك في نوع منها مدغم وفي منها ايه مظهر ايه هو المدغم زي الذي التي وهتلاقي على اللام تشديد والمظهر زي كلمة الآن اللي هي هيجي بعدها همزة قطع زي الكلمة دي وليس قبلها همزة استفهام عشان تميزيها ما بين الآن اللي في سورة يونس إيه كمان ال- آه، أسماء الأنبياء اللي معانا آه، اليسع وإلياس دول ما ينفعش إيه أفكهم أفكهم خلاص كده طيب قالك ايه للام الحلان قبل الاحرف يعني احنا دلوقتي عندنا ايه عندنا حالتين اولا حال الاظهار اولاهما اظهارها فلتعرفي قبل اربع مع عشرة خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمة بيقولك يعني لو جت ال دي ال دي عندنا في منها نوعين اللي هي ال ايه ال التعريف عندنا نوع م- نوعين منها في اظهار وفي ادغام في اظهار خلاص بقى احنا عرفنا الال اللازمه دي خلاص دي حالات معينه خلاص اعرفيها واحفظيها زي ما قلت لك الذي والتي وده في الادغام والمظهره اللي هي ايه زي الان واليسع والياس دول اعرفيهم معروفين ماشي طيب انا دلوقتي بكلمك بقى على الحاجات اللي انت عارفاها اللي معانا كتير في المصحف أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغي حجك وخف عاقمه قالك إن إحنا عندنا نوعين من هذه اللام في إظهار وفي إدغام أول حاجة هيتكلم عليها اللي هي الإظ- الإظهار يعني بيقولك لو جت أتت بعد هذه آل التعريف اللي هي آل التعريف إحدى هذه الأحرف يعني آل التعريف دي تعتبر كلمة ال وبداية الكلمة التانية إحدى هذه الأحرف اللي هي قدامك دي من يبغي حاجك وخف عقيمة أعرفيها بقى احفظي هذا الشاطر أو البيت طبعا انت عليكم الحفظ اللي هي الهمزة همزة قطع آه، الباء الغين الحاء الجيم الكاف الواو الخاء الفاء العين القاف الياء الميم آه، الهاء خلاص كل الحاجات دي لو أي حرف من دول بدأ بالكلمة اللي اللي جاية بعد آل التعريف يبقى هنا حقها الإيه الإظهار يبقى فإذا وقع حرف من الأحرف المذكورة في من اللي هي من ابغي حجك وخف عقيمه بعد ال التعريف وجب ايه إظهارها وسمي هنا إظهارا قمريا فاكرين لما خدنا وقلنا الإظهارات كتيرة فلما أجي أظهر أقول إظهار حلقي إظهار قمري آه، إظهار رواية إظهار مطلق هنا إظهار إيه إظهارا قمريا إظهارا قمريا ليه سمي لم هنا اللم هنا او الاظهار قمري قالك على رايين ان كلمه القمر هي اشهر الكلمات التي ظهرت اللام فيها عشان كده سميت ايه آه، قمريه او قالك ان هي اللام كانها نجم جنب الق- ال- القمر حيث لا يظهر الا في وجود القمر والقمر هنا اللي هي الحروف اللي ايه اللي جايه بعد هذا آه، او بعد هذه اللام الحروف اللي هي الأربعتاشر اللي معانا يبقى آه، حكاية إنها آه، سميت قمرية ليه اختار العرب أشهر الكلمات التي آه، أظهرت أو أظهرت فيها اللام اللي هي كلمة القمر واحنا في المدرسة نقول لنا اه ال عشان كلمة القمر اللي سميت قمرية عشان كده خلاص أو قالك إن هو شبهوها بإن إن اللام بالنجم وإن الخ... الأربعتاشر حرف دول آه، القمر كأنهم هما الإيه القمر فما يت... ما يبانش النجم ب- إلا بوجود الإيه القمر ما يبانش النجم إلا أو ما يظهرش إلا بوجود القمر فعشان كده قالوا إن هي سموها يعني يبقى اكتبي ال- الرؤية اكتبي الرؤية خلاص طب ايه علاماتها في المصحف هتلاقي عليها رأس الحاء هتلاقي عليها زي اي اظهار ال ال ال النون الساكنة آه اظهارها ايه كان عليها رأس الحاء الميم الساكنة كان اظهارها ايه كان عليها رأس الحاء اللام الساكنة اظهارها ايه عليها رأس الحاء يبقى آه اظهار اللام القمرية هي قال التعريف عليها علامة رأس الحاء في المصحف طب احنا عندنا 14 حرف طب ايه اللي خلى اللام دي تظهر مع ال 14 دول وما تظهرش مع الباقي في حاجة اسمها علاقات حروف في حاجة اسمها علاقات حروف في علاقة بتحصل ما بين الحرف والآخر من خلال هذه العلاقة بن- بندغم بنظهر بنخفي احنا هنا عندنا في اللام لا إما إظهار لا إما إدغام ما عندناش بقى إخفاء والكلام ده خلاص لا إما إظهار لا إما إدغام قالك ان احنا هن- هيقسمهم طبعا انت عندك 14 حرف استحالة هتكون العلاقة ما بين اللام وكل الحروف دي واحدة فهنقسمهم حبة حبة يلا نقسمهم واعرفي العلاقة قالك التقارب النسبي فاكرين لما شرحت لكم يعني ايه تقارب نسبي يعني البعد بين اللام والاحرف اللي جاية دي مش زي بعض مش زي بعض تقارب نسبي يعني قريبين بس مش كلهم بنفس القرب مش بنفس الايه القرب اول حاجه بين بين اللام بصي ال طب فين شفايفك فين شفايفك اهي قريبه اهي شفايفي قدام اهي اه في تقارب نسبي ما بين الفاء والميم والباء والواو اه تقارب نسبي بصي هنا أهي- ادي الفاء الاول ادخل عند بطن الشفا والميم والباء والواو مع بعض في نفس المخرج بره على الشفا الجافه ها فطبعا هنا هيبقى تقارب ايه تقارب نسبي كمان في تقارب نسبي ما بين اللام وحروف وسط اللسان اهو ال وسط اللسان بعدها على طول الاي اي اهو اي الجيم ادخل ادي ما بين الجيم والياء خلي بالك الشين مش معانا الشين مدغمة فالشين هنا مش معانا هو اخد من وسط اللسان اتنين بس خد بس ال- الجيم والياء طيب آه، وايه كمان سبب التقارب النسبي بين اللام وحروف وسط اللسان انت ما تيجي تحت هقولي كده طب انا ماشي الشفه اهي قريبه وادي اللام اهو طب ما هي فعلا قريبه لكن لما تيجي تقولي لي ان حروف وسط اللسان حاسه كده انها بعيده شويه ليه تقارب لان انحراف اللام بيخرج من الخلف يعني اللام لما تقفليها بصي ال... انت قفلتي قدام كله فالانحراف بيرجع لورا والورا ده قريب منين من حروف وسط اللسان اما تيجي اقول لك مثلا عللي ليه آه ان هناك علاقة تقارب نسبي بين حرف اللام وحروف وسط اللسان على ان ان ال- القرب ليس بان انا اخليه قريب يعني الم- المسافة ما بينهم ليس بالقرب اللي اللي انا اقول عليها قريبة هتقولي بسبب الانحراف لان انا لو بصيت كده هلاقي الجيم دي داخلة جوه قوي الجيم دي قريبة من ناحية ايه الكاف فازاي هتبقى آه، قو- التقارب نسبي هتقولي لي بسبب الايه بسبب ال- آه، انحراف اللام بيكون على ورا خلفي الحفتين الخلفيتين انحراف اللام بيكون مع الحفتين الخلفيتين في كمان حاجة هو التباعد النسبي بين اللام وحروف الحلق الستة ليه تباعد عشان بعيد قوي بصي فين الحلق جوه اهو تباعد طبيعي نسبي يعني ايه لان عندي حروف الحلق الستة آه، آه، م- م- بعدهم هيختلف عن اللام يعني مثلا هتلاقي أضن الحلق اللي هما الغين والخاء أقرب هتلاقي أعمق شوية العين والحاء هتلاقي أعمق أكتر الغين والإيه آه، قصدي الهمزة والهاء الهمزة والهاء أعمق حاجة تحت فهتلاقي البعد ليس واحد فطالما البعد ليس واحد يبقى بنقول إيه تباعد نسبي وأيضا ما بين اللام وحروف أقصى اللسان تباعد نسبي ما بين اللام وحروف أقصى اللسان اللي هما ال- الكاف والقاف نفس الكلام آه خلاص كمان عايزة أقول لكم إن في الأصل يا ولاد إن الإظهار ده رواية واحنا بناخد احنا بنكتب احكام بس في الاصل احنا مش عندنا الا كان صوت ورواية م- م- متواترة من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة للتابعين للتابعين التابعين إلى أن ظهر علم التجويد وكتابة هذه المصطلحات فاهمين فهو في الأصل هي رواية يعني سبب الإظهار لو لغة العرب التي نزل بها القرآن المنقول إلينا بالتواتر دي مهمة قوي ساعات احنا كنا بنتزنق نكتب الجملة دي لما بنتزنق في حكم بس تروحوش تكتبوها لأن هنحاسبكم على كل الايه اللي احنا قلناه فيبقى سبب الإظهار هي لغة العرب التي نزل بها القرآن والمنقول إلينا بالإيه بالتواتر يعني هي رواية رواية هكذا نقلت إلينا ومن خلالها بنطلع منها الأحكام ونكتب عشان الناس آه، تذاكر وما يضيعش حكم الإيه التجويد والأداء حكمه بقى مش أنا قلتلك بتعرفيها إزاي اه بعرفها إن هي ال بدأ بهمزة وصل مفتوحة ساكنة لو جه بعدها ال- ابغي حاجك وخف عقيمه أيوة إظهار قمري طب يا حبيبتي هتقولي لي حكمها إيه ها الوجوب حكمها الوجوب واجبة لازم أظهرها ينفع ما أظهرهاش ما ينفعش ما ينفعش ما تظهرهاش حكمها الوجوب يبقى لازم ت- ت- تظهريها وتبينيها وتأتي بتوسط اللام ال وهي قاعدة لغوية متفق عليها جميع القراء طيب عندك الأمثلة الأمثلة اللي هي هقولها لك على حسب ما مترتبة في ال آم، أو أقول لك خلي الأمثلة أقولها لك في تسجيل آخر خلاص بالنسبة لمخرج اللام أنا شرحته كتير فممكن ترجعوا آه، للإدغام آه، الكامل آه، بدون غنة شرحت فيه مخرج اللام فترجعي ليه هكتفي هنا بالشرح يبقى انت عرفتي ال ال ال الإظهار القمري اللي هي ال التعريفة المظهرة آه، وعرفنا حروفها وعرفنا علاقتها بجميع الحروف الأربعتاشر وعرفنا إن حكمها الوجوب وهقولك في تسجيل بعدها على طول آه، نطق الكلمات اللي معانا فيها اللام آه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته